السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حالكم مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه يقول الرافعي مصطفى صادق الرافعي عليه رحمة الله في كتاب له اسمه وحي القلم في فصل في هذا الكتاب اسمه الأسد يقول وعلامة الرجل من هؤلاء الأول, الأول يقول إيه ولهذا يخلق الله الصالحين وعلامة الرجل في من هؤلاء أن يعمل وجوده في من حوله فيحس كل من سمع به أنه شخصه أنه شخصه الأكبر فيعمل وجوده في القلوب قبل كلامه واضح ولا ترجم طب صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم ده اللي انا حسيته لما بقرا عن سيدنا ابي بكر انا كنت عايز اسالك الاول انت حسيت بايه لما تسمع ابو بكر الصديق رضي الله عنه تحس بايه انا بحس اول ما اسمع عن سيدنا ابي بكر الاقي قلبي بيبتسم كده ابو بكر حبيب النبي لا لا لا ده انا كنت قلت لكم في اول الحلقه اللي فاتت رجل المواقف هنقولها هنقولها ما تخافش كل حاجه جايه ان شاء الله بس ابو بكر رجل المواقف تحس ان هو شخصك الاكبر ان هو ده الكبير بتاعك ان هو ده كبيرك ان هو حلمك ان هو يعني ان انت لو كبرت ونفعت راجل تبقى زي كده هو ده معناه سيدنا ابو بكر آه تعالوا نسمع مدح النبي له صلى الله عليه وسلم وانا كتير قلت ان يا قلب النبي صلى الله عليه وسلم يا قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حين يسمع مدح الله له يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل عليه في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم كيف تحمل قلب النبي مدح الله له وبعد كده يقول لن يدخل أحدكم أحدكم الجنة عمله قيل ولا أنت قال ولا أنا سبحان الله العظيم أنا بتعجب من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا قلبه فبالتالي برضو نقدر نقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كيف تحمل قلبه مدح الله له وتعامل مع البشر بعد كده ازاي وربنا بيحبه وبيمدحه وسيدنا النبي بيحبه وبيمدحه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه ذهبت انا وابو بكر وعمر ورجعت انا وابو بكر وعمر اصدق هذا انا وابو بكر وعمر سيدنا ابو بكر كان كان عايز وبيكلم الناس بعد كده ازاي تعالوا بس عشان انا عايزك بس تعرف مقام سيدنا ابو بكر عشان تكره اللي بيشتموه عشان تتغاظ من اللي بينتقصوا منه سيدنا ابو بكر ده كان رضي الله عنه كان قمه من قمه من القمم لن تتكرر معلش يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لاحد عندنا يدا ما لاحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة يا يعني سيدنا النبي بيقول صلي عليه يا ابني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل اللي له جميل عليا ردينا له جميله إلا واحد بس شوف بقى 142 ألف صحابي حدش له عند النبي حاجة إلا واحد من ال 142 ألف تصور أنت مش الصحابي بقى مش الصحابة بقى الأمة دي ملايين الملايين من يوم بعث النبي إلى أن تقوم الساعة للنبي على الكل يد وسيدنا أبو بكر له يد عند النبي بالله عليكم بالعقل كده لما يبقى حد له يد عند النبي مش يبقى له يد عليا ولا لا وانت وانتي وانتو والدنيا كلها انا بقول لكم بعد كل ده ازاي سيدنا ابو بكر كان متواضع للدنيا كلها سبحان الله العظيم لا تملك الا ان تحبه لا تملك الا ان تعجب به انا بقول لك اهو تعجب بتواضع سيدنا ابو بكر ان هو بعد ما سمع المدح ده من ربنا ان ربنا قال له وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى اجمع اهل التفسير انها نزلت في ابي بكر يقول رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما لاحد عندنا يد إلا وقد كافيناه بها خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن صاحبكم خليل الله والحديث في صحيح الترمذي سبحان الله العظيم ده سيدنا أبو بكر قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنت صاحبي على الحوض صاحبي في الغار سبحان الله العظيم قال في اللمعات يعني صاحبي في الدنيا والآخرة قال وكان وجود أبي بكر في الغار وحده مع النبي منقبة وفضيلة لا يشاركه فيها أحد مش قلت لكم كلمة ابن كثير في كتابه في علوم الحديث لما قال إيه قال والصحبة ولو للحظة مع النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة ومنقبة لا يقاس عليها ما تقدرش تقول كذا زي صحبة النبي ما فيش لا يقاس عليها قال وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ما هياش يعني ايه كانوا بيجروا ورا النبي سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي والدنيا كلها بتجري ورا النبي والنبي قال ارجعوا ارجعوا ارجعوا ارجعوا لا نعمل قرعه ما حصلش ده هو النبي راح لابي بكر يلا الصحبه قال له الصحبه رزق يا اخي بتحقد عليه ليه رزقه ربنا قدر له كده كتب له كده واحنا قلنا ايه التوفيق والخذلان على صلاحية المحل ربنا اختاره بحكمة صاحبه في الغار اللي بيشتموا سيدنا أبي بكر يقدروا ينكروا انه كان مع النبي في الغار يقدروا ينكروها دي ان ربنا قال في القرآن اذ هما النبي وابو بكر ضمير واحد هما في الغار يقدروا ينكروا في القرآن اذ يقولوا لصاحبه ويرجعوا يقولوا مش صاحبه ما ربنا قال اهو اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا الاثنين في ضمير واحد معنا انا وانت محمد وابو بكر سيدنا النبي طبعا له مقامه العالي نبي رسول خليل الله حبيب الله سيد ولد ادم لكن ابو بكر عبد صالح صاحبه انا مش عارف ازاي بيست... بتستسيغوا تسمحوا تتهزوا تقبلوا منهج يشتم سيدنا ابو بكر ازاي ازاي نناقش بقى المساله دي ازاي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني إليت اليكم فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل انتم تاركوا لي صاحبي حديث صحيح البخاري قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر رضي الله عنه وساني بنفسه وماله وأنكحني ابنته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا عني كل خوخة سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر متفق عليه تأمل انت بقى سدوا عني كل خوخة يعني كل فتحة سدوا كل فتحة كانت أبواب الصحابة شارعة في المسجد لما تروح مسجد سيدنا النبي في ناس بتروح مسجد سيدنا النبي يصلي جنب الباب ويطلع يجري قبل الزحمة لما تروح مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ادخل جوه اوصل لحد الروضة ادخل المسجد القديم ادخل جوه قوي المسجد القديم ها هتلاقي فيه اسطوانة كده مكتوب عليها اسطوانة يعني عمود ها مكتوب عليه حد مسجد النبي في الاول الناحيه دي وفي الاول الناحيه دي حدود مسجد النبي محدوده وتلاقي قدام شويه كده على اليمين خوخه ابي بكر اللي الرسول نهى عن سدها لسه مفتوحه لحد دلوقتي كانت الصحابه حيطان المسجد كده ها كل اللي له بيت جنب المسجد يعني جار المسجد حطه في حيطه المسجد فاتح باب في المسجد من بيته بحيث يدخل من بيته على المسجد على طول ما يلفش من الشارع ففي اخر حياه النبي قال كل البيبان دي تتسد الا باب سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وتامل انت قول النبي صلى الله عليه وسلم سدوا عني مش عايز حد سدوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر أهدي ليك بأمتي أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ده حديث بيرويه سيدنا علي بقى سيدنا علي رضي الله عنه أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي ما داما حيين والحديث في سنن ابن ماجه وإسناده صحيح كما قال الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه سيدة كهول أهل الجنة الكهل يطلق على السن من 30 ل 40 سيدة كهول أهل الجنة لأن أعمار أهل الجنة 33 تعالوا شوفوا آه، القصة اللي احنا قلنا فيها الحديث آه، إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت آه، قصة الحديث عن أبي الدرداء قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته احنا لما وصفنا سيدنا أبو بكر قلنا ان هو كان نحيف وإزاره بيقع ملوش بطن تمسك الإزار أو حقه وسط يعني الإزار ما يقع فالإزار كان بيقع فسيدنا أبو بكر ماسك إزاره في إيده لدرجة إن ركبته بانت وجاي جري فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما صاحبكم فقد غامر مش بقول لكم المواقف بتبين الحب شوف أول الرسول ما شافه قال إيه ده في مشكلة ماله أبو بكر أما صاحبكم فقد غامر إيه ده ده ده, ده, ده مندفع بيحبه النبي بيحبه صلى الله عليه وسلم فسلم أبو بكر وقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك سيدنا أبو بكر رجل منصف وأنا دايما لما بشوف موقف بحط نفسي في الموقف ده لو انا مكان سيدنا ابو بكر وزعلت مع سيدنا عمر في حاجه ورايح اشتكي للنبي حبيبي وانا عارف ان النبي هيجيب لي حقي صلى الله عليه وسلم اقول له ده انا غلطت وقلت له سامحني فما رضيش لا ده انا هلفها بقى قال له يا رسول الله بقى شوف لك حل مع عمر هي لكن سيدنا ابو بكر رجل منصف طيب والله العظيم يعني انا احس ان هو طيب يعني كانسان انسان طيب طيب, طيب يعني بمعنى كلمه طيب سبحان الله العظيم بيقول للنبي ايه كان في بيني وبين عمر شيء فانا غلطت فيه وبعدين ندمت انا ندمت ان انا غلطت فيه فرحت له وقلت له سامحني ما رضيش يسامحني سبحان الله العظيم إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه تسرعت وغلطت فيه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي قلت له سامحني ما رضيش فجيت لك فأقبلت إليك يا رسول الله بالله عليك مش حاسس في الكلام الطيبه دي والطراوه والحب والحلاوه والحنان وال والمعاني الحلوه الطيبه كلها اللي بنفتقدها في معاملات النهارده عندنا كم ابو بكر في الامه النهارده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا ابا بكر يغفر الله لك يا ابا بكر يغفر الله لك يا ابا بكر ثلاث مرات ثم إن عمر ندم هي الناس كلها طيبة قال لا الصحابة سيدنا عمر بعد ما قال لسيدنا أبو بكر قال له سامحني قال له لا مش مسامحك بعد كده ندم قال لا إيه اللي أنا عملته ده ده أبو بكر برضه ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر أنت تعملها عمرك تعملها انك تروح للي غلط فيك اتى منزل ابي بكر مش قاعد قال طب لو جالي تاني هسامحه خلاص انا سامحته خلاص بيني وبين ربنا لا راح له البيت فاتى منزل ابا بكر فسال اسم ابو بكر فقالوا لا فاتى الى النبي هو عارف ان لو ما لقاش هنا هيلاقيه عند النبي فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فجعل وجه النبي يتمعر زعلان فجعل وجه النبي يتمعر حتى أشفق أبو بكر سيدنا أبو بكر شايف النبي بيزعل و- ومتنرفز فسيدنا أبو بكر بقى خايف على النبي فجثى على ركبتيه وقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم والله أنا الذي ظلمت والله أنا كنت أظلم ثلاث مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي ملكوش دعوة أبو بكر محدش له دعوة بيه فهل أنتم تاركوا لي صاحبي سيبوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها والحديث في صحيح البخاري سبحان الله العظيم شوف بدون تعليق أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه جت طلب حاجة فقال لها تعالي لي يوم تاني فقالت أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت قالت له طب لو أنت مت أعمل إيه قال إن لم تجديني فأتي أبي فأتي أبا بكر الحديث متفق عليه إن لم تجديني فأتي أبا بكر وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أباك أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر متفق عليه سبحان الله العظيم اللي النهارده بيعترضوا ويقولوا في الخلافه ده اجماع الصحابه ودي وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اردنا ان نستقصي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه في ابي بكر اذا اردنا ان نستقصي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه في ابي بكر فلن ننتهي كثير كثير كثير فعلا ولكني اكتفي على هؤلاء وانتقل الى مدح الصحابه له وزي ما بنقول اذا كان قد نزل في ابي بكر قران كلام الله فهذا ليس بعده كلام ثم ما علم بت يعني فاق حد التواتر من حب النبي له وثنائه عليه ودفاعه عنه ودعائه له يبقى مش محتاجين اكتر من كده لكن تعالوا برضو لكلام الصحابة اصحابه اللي حواليه اللي معاه نأتنس به ولكن يبدو ان هذا يكون معنا في الحلقة القادمة احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله